أيها الأحباب الوقت نتحدث عن غزو الحنين أيها الأحباب يعتبر شهر شوال شهر الغزوات ونحن في شهر ذي القعدة ذي القعدة فيه غزوة عامة ألا وهي غزوة صلح الحديبية كان في ذي القعدة سنة ست وبعدها عمرة القضاء سنة سبعة وسنة ثمانية تنتقل مكة لكن الحقيقة شهر شوال فيه غزوة هامة ينبغي الكثير أن يتحدث فيها لأن فيها دروس وعظة وعظات مستفادة كتير جدا نتكلم عن غزوة أحد اللي كانت يوم السبت 15 شوال سنة ثلاثة نتكلم عن غزوة الأحزاب اللي كانت برضه شهر شوال سنة أربعة فنبقى نتحدث عن غزوة حلية اللي هي في شهر شوال برضه سنة ثمانية خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحلال يوم 7 شوال وبدات الغزوه تجري يوم 13 شوال سنه 8 انا عرفت هو شهر شوال كده نتحدث عن غزوه حلال اللي ما اتكلمناش عنها عشان انا كده الحمد لله برضه بنتكلم عن ايه؟ او نغطي الغزوات كلها اللي كانت في شهر شوال فهذا طبعا عندنا غزوه واحده بس اللي هي بتاعت ذي القعده اللي هو صلح الحديبيه مثال جدا نتكلم في حلال وناخد برضه منها الدروس والعبر والعظات المستفاده يبقى قدرنا نغطي شهر شوال بفضل الله. حلم ده وادي يقع شرق مكه قريبا من ديار هوازن او يمكن في ديار هوازن كمان. هوازن دي قبائل كبيره جدا جدا تقع في شرق مكه برضه وتقع منازلهم على بعد 20 كيلو من مكه من ناحيه الشرق وأوادم قبائل ممتدة وكبيرة وفد الحجاز ووفد جنوب اليمن كمان. وهي عبارة عن ثلاث قبائل رئيسية بنو سعد بن بكر وبنو معاوية بن بكر وبنو منبه بن بكر. بنو معاوية بن بكر خلي بالك دول اللي منهم قائد المشركين في معركة هوازن اللي هو ابن مالك بن عوف النصري وأسلم هو بعد كده. هوازن هذه بالقبائل بتاعتها الثلاثة كانت على عداء شديد للإسلام وكانت دي القبيلة الوحيدة اللي ما أسلمتش وهي فعلا آخر قبائل أسلمت اللي هي ثقيف لأن ثقيف تعتبر منها قبائل ثقيف اللي كان بيذكره باسم الطائف عشان تعرف النبي عليه السلام قبل ما يسري بيه المعراج قبل الإسراء والمعراج وقبل الهجرة من ذهب إلى الطائف ليبلغوا الإسلام فأغروا به السفهاء وطلعوا على العيال الصغيرين وجابوا الطوب وسب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قعد يدل شجر لغاية ما جاله عباس قبل يده قاعدين احنا دي قريب طائف دي الطائف ده عبارة عن حكم كبير جدا متصله قبيلة ثقيل ولذلك بتسمع عن غيره في مسعود الثقفي يعني نسبة إلى إيه؟ إلى الثقيل آه المغيرة بن شعبة الثقفي دول من ثقيف وثقيف دي اخر قبيله اسلمت اسلمت سنه تسعه اللي كلامنا كان سنه ثمانيه وهي اسلمت سنه تسعه فهوازن هذه كانت على عداء شديد للاسلام وللمسلمين ولو تفتكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكه آه اسف من المدينه قاصدا مكه المكرمه عشان يفتحها شهر رمضان هوازن دي ارسلت جاسوس وسيفها فتح مكه كلهم اه كان في جاسوس كان في جاسوس يعمل لحساب هوازن وكان ماشي في الطريق عشان يتجسس ويشوف جيش المسلمين رايح فين. لأنه ما كانوا بيعتقدوا إن النبي لما طلع من المدينة عليه الصلاة والسلام ومعاه الجيش الكبير اللي كان عدده 10000 من المسلمين ومعاه 2480 فرس كانوا هم يظنوا إن هم متوجهين إلى هوازن لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاصدا مكة المكرمة ليفتحها وتم قتل الجاسوس ده الجاسوس ده كان تبع عواصم فتم القبض عليه وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الاسلام بعد ان فتح مكه فاسلم هذا الجاسوس اللي من هوازن ودخل مع النبي معركه حنين ولقي الله شهيدا كان الجاسوس تبع مين؟ تبع هوازن وهوازن زمان تقع فين؟ في شرق مكه وديارها بتبعد 20 كيلو عن مكه المكرمه قد عشان يعني ده دليل كل دي ان هوازن كانت على عداء الاسلام على كلمه هوازن هذه قبائل هوازن كانت ارسلت عروه بن مسعود الثقفي عروه بن مسعود ده يبقى عم المغيره بن شعبه يعني المغيره بن شعبه يبقى ابن اخوه عروه بن اسلم عروه بن مسعود بس علينا ما كانش مسلم كانت هوازن دي اللي هي قبيلته قبيله الصفيف كانت بعتته الى الشمال فوق الاردن والاردن كان يقع ضمن الديار الرومانيه كانت الدوله الرومانيه هي المسيطره على الجزء الشمالي ده بتاع الشام الاردن دي كان فيها مدينه اسمها جرش وجرش دي كان فيها تدريب على احدث الاسلحه كان زمان المندانيق والعراجات والدبابات دي كانت احدث الاسلحه بالنسبه للعرب المندانيق اللي هي الخواجه اللي يفتحها اللي هو يحط اللي انت عايزه وبعدين تسيبه ويروح يرمي والدبابات اللي هي الواح من الحديد يستدر وراها الجنود يمشوا وراها ويمشوا هم في الاعراب زي الفضلات كبيره كده اذا كان في اي سوق او اي نار ولا حاجه تصدها مع العد- الدبابات والعربات ايضا اسلحه ثقيله للتدريب والقتال فكانت ثقيل بعتت عروه بن مسعود الثقفي هذا عشان يتعلم في مدينه جرش الضرب بالمنجنيق والع- والعرادات والدبابات وقعد هناك حوالي ثلاث شهور ياخد فرقه كان ياخد فرقه هناك علشان يستعدوا للهجوم على المدينه المنوره على النبي صلى الله عليه وسلم. قعد ثلاث شهور عشان كده ما حضرش معاهم هنا. سبحان الله بعد ما رجع شوف ده درس والله لا اله الا الله. رايح عشان ياخد فرقه في مدينه جرد عشان يحارب الاسلام والمسلمين بعد ان عاد اسلم وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره واعلن اسلامه. هو ابن مسعود الثقفي هذا. حتى هو حب يرجع تاني ثقيف تقريبا اللي هي قابلته اللي بيذكره خمسة الطائف اللي وقع في الجنوب على الجبرة وكان عندهم اللات أفرأيتم اللات والعزى الطلب بتاع اللات الطلب بتاع اللات اللات ده كان راجل طيب كان راجل صالح يلف السويقة للحديد لما يجي حجاج بيت الله يحبه كان اللات ده يقدم لهم الأكل ويعمل لهم المية ويقوم على خدمتهم فلما مات اللات الناس قالت اللات الراجل الطيب مات احنا عايزين نعمل حاجة نفتكر بيها ونفتكر أعماله الصالحة على كلمة قدوة لينا فعملوا صنم شبهه مع مرور الوقت عبد الناس من دون الله الناس بقت تحلف بالله تنذر له تذبح له يتحكم فيه ياخدوا منه البركه زي اللي بيحصل النهارده مع الاضرحه بالظبط مع الفارس اللي زمان كانت اصنام اصنام النهارده اضرحه برضه حوالين الاضرحه يقول لك ده راجل واصل ده راجل واصل طب ما تعمل زيه لا ده ده اللي هياخدنا على جماعه وهيقتل الولي وهيقتل مش عارف مين وما بنخليش تروح تلف حواليه واللي عنده مش عارف مرض روح هناك واللي مش لاقي شقه واللي عايز يتجوز روح خد البركات وخد الكرامات بس ما تنساش تبقى تديله حاجه في الصندوق لا- لازمه كده او تغمز له حاجه كده يا رب الزمن الناس بتعمل والعياذ بالله نفس الامر اهو فالتقييد دي كان عندها الناس وكانوا مسمينه مسمينه الربة الربة وما كانش حد يقدر يخش البلد الا لا يكون مسافر قال له لما يروح عند الله ده اللي هو الربة ويحضر شعره هناك ويسجد ويرفع قدامه عشان كده عروة بن مسعود لما اسلم وحب يرجع تاني النبي قال له انهم قاتلوك ما ترجعش قال لا يا رسول الله والله لو راوني حيا ما- لو راوني نائما ما ايقظوني يعني لو شافوني نايم ما يرضوش يصحوني عشان ما يؤذونيش شوف بيحبوني قد ايه قال انهم قاتلوك اسمع الكلام ثلاث مرات ومع ذلك برضه ما مصدق عروه ولما رجع الى تقيس الى قبيلته ما دخلش بقى على الرب ده مش من بره بره دخل بقيته الله ازاي ما رحت للرب ده؟ فراحوا كلموه طب احنا في الشعر ايه قدام الرب ما رحتش للناس ايه ما سجدتش ليه فلما تاكدوا انه اسلم تامروا عليه وجم عند بيته وحصروا بيته كان هو قايم يصلي فراح مقدم جوه البيت بيقدم اذان الصلاه عليه الصلاه والسلام جوه البيت دخلوا عليه فقتلوه اللي هو عروه بن مسعود عروه بن مسعود الثقفي اللي كان رايح ياخد فرقه ده اذا هوازن لتقع في شرق مكه وتقع منازلهم على بعد 20 كيلو وواخده بقى مساحات واسعه من الجزيره العربيه من الشام الحجاز فوق وعندك الجنوب تحت اليمن اللي هي كانت قريبه من ثلاث قبائل دول بقول لك عليهم كانت على عداء شديد جدا للاسلام وللمسلمين ولذلك اول ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فتح مكه المكرمه والنبي فتح مكه في يوم الاثنين 20 رمضان سنه 8 20 رمضان اصبح بين هوازن وبين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كم كيلو؟ 20 كيلو 20 كيلو كان قبل كده بينهم وبين 450 كيلو اللي هو البعد بين المدينه المنوره وبين مكه المكرمه الابعاد دي كلها تقسيم زمان النهارده حفروا جوه الجبال فوق ومهدوها فاختصرت المسافه عن كده كتير طيب يبقى هوازن هتسكت فهي كانت بتشكيك للاسلام وبتشكيك للمسلمين والنبي عليه الصلاه والسلام على بعد 150 كيلو في المدينه المنوره فوق لان المدينه المنوره تقع شمال مكه فوق امال لما النبي قرب ويفتح مكه ويبقى بينه وبينها وادي 20 كيلو هيسيبوه ولذلك يعني يا دوب الذي فتح مكه فتحها في 20 رمضان سنه 8 خرج من غزوه حنين ده بعض علماء السيره بيقول خرج ثاني يوم العيد يعني ما فيش 15 يوم اهو ما فيش وبعدين قال خرج يوم 7 شوال يعني تقريبا بعد 15 يوم برضه يعني اسبوعين بالظبط بعد فتح مكه وخرج النبي الى حنين الى غزوه حنين ليه؟ لان هوازن استعدت وبدات تتجمع وعينوا عليهم شاب متهور طايش بس الحمد لله انه متهور وانه طايش ليه؟ لانه عمل عمايل خدمه للاسلام والله وده درس يا اخوانا هنقوله كيف اعداء الله يكيدوا للمسلمين وللاسلام ويتحركوا ويجمعوا تعرف اللي بيعملوا ده كله لصالح الاسلام اه والله ربنا سوره الانفال بيقول ايه؟ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله طيب فسينفقونها يبقى لازم ينفقوا تبقوا يبقى لما ينفقوا ما تزعلش انت لان لازم كلام ربنا ايه يتحقق فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون شفت عظمة ربك بس احنا نؤمن بهذا الكلام والله تعرف مالك بن عوف المصري اللي هم عينوه عينوهم على قضاء الهوازن ده شاب متهور صار شاب صغير في سن الشباب جمع 20000 20000 من الرجال ها طب كفايه كده لا وقال كل واحد خلي بالك بقى يطلع مراته وامه وابوه وجده وعياله وغنمه وجماله وفلوسه طب ليه كده يا مالك؟ قال لك هو كده امر يعني امر كله يطلع محدش يقعد حتى الغنم تطلع طب ليه كده؟ قال لك هو كده عشان اضمن ان مفيش واحد فيكم يجي واقف بس هتيجي تروح فين؟ ما امك ورا وابوك ورا وجدك ورا وبنت جدك ممكن تلاقيه كمان بقول لي ايه؟ ان زمان كانوا بيقولوا صغيرين في السن عشان كده لما بقرا المسائل الفقهيه مش من صغار انا كنت بقرا بالفقه يقول لك مساله توفي رجل عن ابن وابن ابن وابن بنت وابن بنت بنت وجد وجد لما تقول ايه؟ هو ايه ايه في كده؟ اه صح كان الكلام ده زمان كانوا بيجوزوا صغيرين فممكن تشوف جد جد انما هنا اللي بيتجوز عشان عايزين خالد يطلع معاه ده ما يدوب ما هيجيب ريم الحياه هيكون فينا نظام ايه ده؟ اه انما دلوقتي اللي بيتجوزوا بدري عشان كده يقول لك طلع كل تعرف طلع كام من الرجال اللي هم العواجيز اللي بيتقطوا الشيوخ والنساء والعيال 60000 60000 وعندك ال 20000 اللي هم الشباب اللي بيقاتلوا بيبقوا 80000 وايه تاني؟ مطلع مطلع 24000 جمل ومطلع أربعين ألف خروف وعندك بقى ذهب وفضة بقى اللي كنت اللي محيي طلع طلع حتى في قبيلتين ما اشتركوش قبيلة بنو كلب ما طلعتش اسمها كده اسمها بنو كلب هم كده اسمهم كده وبنو بقى قزمة القروش الاثنين بنو كلاب وبنو بقى قزمة القروش ليه؟ قالوا الله نطلع نطلع النساء ونطلع الشيوخ والعيال والشباب الفضة ليه؟ ده ده يبقى عليه متهور ده ما بيتطلش شاب اهون ده لا لا لا ما يطلعش والحمد لله ما طلعوش برضه ليه؟ لانهم كانوا قابلتين اقوياء فطلع مالك بن عوف النصري بالاعداد دي كلها وجمعها وخرج الحمد لله انه خرج ليه؟ تعرف هو هو غبي جدا هو لو خرج في نفس دياره وفي نفس مكانه كان يصعب على المسلمين انهم يقتلوه ليه؟ لانهم اعدادهم شاسعه اعدادهم كبيره جدا ومنازلهم واسعه جدا جدا ومتحصنين في بلادهم فكان يصعب على المسلمين دول يقتلوهم انما ربك سهل وكرم صلحهم كده من الاعداد دي كلها اول درس بقى نفسه ان النبي عليه الصلاه والسلام في مكه المكرمه وهو فاتح مكه المكرمه اياك خلاص فتحها وقعد مرتاح لا جاله تقرير من المخابرات الحربيه الاسلاميه بيقول له ايه اللي بتعمله قبيله هوازن يبقى ده درس بقراه كل غزوه كل غزوه الفريق بيرجع يقول لك عمر الاسلام ما كان دروشه ولا المسلمين كانوا دراويش مش فاهمين حاجه في الدنيا وعايشين كده بس اي حاجه لا ادي شايف اهو النبي عليه الصلاه والسلام عنده جهاز مخابرات وجاب له التقرير بيقول اللوازم استعدت للقتال وحافظنا على خمس القادم سيد النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك انا قلت لك هوادي دي تقع في الشر عشان كده بقى لو خدت بالك ما احنا كنا فتح مكه وفتح مكه لما جه فتح النبي عليه الصلاه والسلام دخل منين؟ خلى اكثر الجيش اربع فرق كان الجيش 10000 قسموا اربع فرق فرقه دخلت من الشمال كان زبير بن العوام وفرقه دخلت من الجنوب كان خالد بن الوليد وفرقه دخلت من الشمال الغربي لابو عباده بن الجراح واللي دخل مع النبي عليه الصلاه والسلام وفرقه دخلت من الجنوب الغربي دخل قيس بن سعد بن عباده اللي ابوه سيد من ثلاثه الانصار فواحد بقى شوف هنا بتكون كان منين؟ من الشمال وشمال غرب وجنوب غرب وجنوب ليه النبي ما راحش ناحيه الشرق؟ عشان قبائل الهوازن دي طيب قبائل الهوازن دي كسر الشرق كله عشان كده النبي لما ناحيه المسلمين ناحيه الغرب هنا بقى طلعت قبائل الهوازن عشان كده النبي لما خرج من القتال خرج واتجه ناحيه الايه؟ الشرق ناحيه الشرق هنا كده عشان ايه؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام يظن ان القتال سيكون في وادي حنين هو بعد كده بقى في وادي حنين لكن مالك بن عوف المصري عمل بدعه ناصره الحقيقه كاد ان يهزم بها المسلمين كاد ان يهزم بها المسلمين لولا ان ربنا سبحانه وتعالى ما هو ده برضه درس من الله ربنا اكرم المسلمين صح انهم لما جم يطلعوا اتغروا في العدد وكان عدد المسلمين النبي جمعهم 10000 اللي فتح بيهم مكه وحط عليهم 2000 ثاني من اللي اسلموا يوم السبت يبقى عدد المسلمين كان كام؟ 12000 وعدد المشركين اللي بيقتلهم 20000 واللي مش بيقتلهم 60000 اللي هو طلعهم ملك بن عوف المصري ده لا ده ملك كمان عمل خدعه في منتهى المصر عمل ايه؟ لما جاء في وادي حنين صف الرجال اللي هم ال 20000 ورا بعض ورا بعض ورا بعض وقال لهم خلي بالك جه على اخر الصفوف وراح عامل ايه؟ وراح جايب الجمال وراح مركب عليها النساء وراح مركب عليها الناس العواجيز على الجمال انت لما تبص لمنظر الجيش يبقى لك ان كل الرجال فانت عينك هتجيب الاول الرجال ايوه اه رجال رجال بعد عينك ايه؟ نظرك هيلعب مش عارف تجيب ورا هتشوف ورا سواد سواد سواد سواد تعرف السواد ده كله ايه؟ الناس العواجيز والستات لكن ده منظر يخلي الواحد ايه؟ طب لما تيجي تقدر المنظر ده هتقدره بكام؟ 80000 هما 80000 صحيح لكن مين اللي هيقاتل منهم؟ 20000 والباقي منظر خدعة خدعة ولذلك هو كاد ان ينتصر في الاول مالك بن عوف النصري ليه؟ لان زي ما قلت لك المسلمين لما طلعوا مع النبي عليه السلام ولو نفسهم 12000 عمرها ما حصلت عمرها ما حصلت ارجع لورا شويه كانوا كام بس 317 86 من المهاجرين و 231 من الانصار كانوا كام في احد؟ طلعوا 1000 صفقوا على 700 كانوا كام في الاحزاب؟ 900 وصفقوا على 300 كمان في يوم من الايام كانوا كام في صلح الحديبيه؟ 1400 كانوا كام يوم مؤتمر؟ 3000 بس كانوا كاملين كام؟ 200000 اه كانوا كام في فتح مكه؟ 10000 لما طلعوا هنا في حنين 12000 عشان كده قالوا يا رسول الله لن نهتم اليوم بالقله لا لا لا لا لا حتى ما نغلبنا ابدا يا رسول الله خلاص انتهت ايام ما كنا ضعاف وصغيرين دلوقتي احنا ايه وقد نصركم الله في مواطن كثيرة سورة التوبة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين جريتم امتى؟ لما الكمائن عملها ملك أنفعها دلوقتي موضوع الكمائن ده ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين لكن اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا جمع النبي 12000 عليه الصلاه والسلام وطلع بره مكه درس درس منتهى العظمه عليه الصلاه والسلام ليه طلع بره مكه؟ ليه؟ ليه نمرة خطيب دلوقتي؟ مع انه فتحها لسه مولود 15 يوم. ده منتهى الذكاء من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. تعرف ليه؟ لو النبي قعد في مكه واستنى قضاء الهوازن لغايه ما تيجي هو ضامن مكه؟ يعني ضامنها هتقول لي فتحها اه فتحها بالعكس قتلها بالعكس ولذلك انت فاكر ما احنا ما شرحناش هناك الجزء الجنوبي اللي دخل منه خالد بن الوليد كان في حته اسمها الخندبه كان فيها مقاومه عكرمه بن ابي جهل وصفوان بن اميه ومطرس بن حفص وسهيل بن عمرو خليل بن عبد العزى كمان المتهور بتاع قريش دول قوم هنا في الجنوب وسيدنا خالد له بن خالد بن الوليد في فتح مكه صحيح هتقول لي 2000 واحد اسلموا في مكه ممكن بس كلهم اسلموا بايه؟ قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم طب لسه لسه ايمانهم ايه؟ ايمانهم ضعيف عشان كده بيقول النبي عليه الصلاه والسلام ما يضمنش ان يقف مكه يمكن هياكل فيه يستعد الاوقات يلاقي مكه بتضرب يبقى عليها منين ولا منين؟ فكان منتهى الذكاء من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام انه يطلع بره مكه المكرمه يا ريت الكلام ده كان يجي في التلفزيون عشان يعرفوا الناس الذكاء مش يعرفوا الناس ذكاء الكوره احنا عايزين الفن في القتال ومسير الصحابه كده الفن في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يعين القاده وازاي يحصل كذا وازاي يحصل كذا دي البطولات الحقيقيه الحقيقيه اللي المفروض انها تعرض على الناس لكن مر علينا شهر شوال ولا التلفزيون جاب حاجه ولا وسائل اعلام جابت حاجه جاب لنا بتعرض بالفعل ولا حد سمعها على الصبح التلفزيون حسبنا الله ونعم الوكيل هذه ده الكلب فعلا من الزكاة فعلا اللي سيدنا النبي يعوق في مكة اللي من زمان هيك راح يلعب كلام جمع على 12000 دول وراح طالع بره مكة قبل ما يطلع سيدنا النبي لما وصلت عليه الصلاه والسلام لما وصل التأييد بتاع المخابرات الحربية الإسلامية يوم سيدنا النبي لازم يتأكد يعمل إيه؟ راح باعت عبد الله ابن أبي حدرج الأسلمي فاكره؟ اللي فتح خنجر كان واخد خمس دراهم من أبو الشعب اليهودي وابو الشعب جن عليه وقتله لما طلع خنجر يقول له عايز الخمس دراهم دلوقتي ماليش دعوه لغايه ما النبي عمر اديله فلوس وراح باع من الصوابين بكيلو وثلاث ثلاث دراهم او خمسه وراح ردهم له وربنا كرم سيدنا عبد الله بن ابي حضرم واثر من خيبر امراه من ضمن النساء كانت امراه بينها وبين ابي الشعب قرابه كان طلع جريمه ابو الشعب ده كنا يوم تصدق فتح خيبر برجع على الشريف هو ده بقى عبد الله بن ابي حضرم هو ده عبد الله بن ابي حضرم اللي راح كرجل مخابرات اسلامي ووصل على الى هوازن وقعد معاهم خمسين هناك وشاف الاعداء وشاف النظام وراح جاي النبي عليه الصلاه والسلام وقال له تقرير شفوي حصل كذا يا رسول الله كذا وكذا وكذا وكذا وشفت وعددهم وكذا وكذا وكذا وكذا فلان يبقى شفت المسلمين شوف انا عندهم رجل مخابرات اهو عندهم سلاح مخابرات المسلمون منظمون مش مهرجلون رجع عبد الله بن ابي حضره الاسلامي بلغ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فاستعد النبي للقتال وجمع الاعداد دي 10000 اللي كانوا فاتح بيهم مكه ومعاه 2000 تاني من قريش اللي اسلموا في ده بس خلي بالك بتوع ال 2000 دول مش كلهم كانوا طالعين للقتال لا فيهم اللي طلع علشان يتشفى من المسلمين اللي انهزموا وفيهم اللي طلع كذابين جفا وفيهم اللي طلع يتفرج زي كفال ابن اميه كان مشرك لسه بس طلع عشان النبي كان عطاه هو اللي طلع شهور هو اصلا بعد هو رجع من حنين كان في حته اسمها الجعرانه الجعرانه تبعد عن مكه خلي بالك هي شرق مكه شرق مكه ب 16 كيلو تبقى تبقى غرب حنين هو في صفوره كنا ضربنا عليها بالتفصيل الغرب هي هي غرب حنين الجعرانه دي اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام حاطط فيها الاسرع اللي اثرهم في في في غزوه حنين كان عدد الاسرى من المشركين 6000 6000 من المشركين حطوهم النبي في ايه؟ عليه الصلاه والسلام في حته اسمها الجعرانه دي وحط عليهم امير يشرف عليهم اسمه بشر بن سفيان بشر بن سفيان ده كان راجل مخابرات برضه والنبي عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه وبعته ووصل مع- الى المشركين وعاش معاهم لغايه ما وصل معاهم وقت جلسه وراح قال للنبي عليه الصلاه والسلام عددهم كذا وطالعين بكذا ونظامهم كذا ده بكر بن سفيان وكان القائد فين؟ في الحته اللي اسمها الجهرانه دي. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: وجعل في مقدمه الجيش ألف فرس عليهم ألف فارس كلهم من قبيل بني سليم وكان القائد على الألف فرس دول سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد اللي أسلم في شهر صفر سنة 8 خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين يوم 7 شوال سنة 8 من الهجرة. عين النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أسلم يوم الفتح هو اسمه عتاب بن أسيد عتاب ابن أسيد عتاب بن أسيد ده شاب صغير شاب صغير في السن عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على مكة المكرمة وبعد النبي ما رجع عليه الصلاة من حنين ظل عتاب برضه أمير على المكة وبعد النبي صلى الله عليه وسلم ما, ما راح رجع المدينة تاني قضى العتاب برضه أمير على مكة المكرمة لغاية عهد سيدنا أبو بكر الصديق بل لغاية ما توفي أبو بكر الصديق لأنه توفي في الوقت الذي توفي فيه سيدنا أبو بكر الصديق عتاب بن أسيد هذا ده كان أمير على مكة المكرمة يعني ناخد شوية دروس من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو طالع 12000 محتاجين إيه؟ محتاجين سلاح فلوس والنبي معهوش لا اله الا الله واحد يقول ده معهوش اه معهوش ازاي مش فاتح مكتب ما هو فاتح مكتب بس مش زي القواد اللي انت بتشوفه اللي بيفتح البلد ويعرف فيها وياخد اللي هو عايزه ويقول له اعملوا هنا الصراحه واعملوا هنا الصراحه ثانيه لا يا راجل ده سيدنا النبي فتح مكه عليه الصلاه والسلام وما لقاش حته يقعد فيها ما لقاش بيت ينزل فيه وقال اني لا انزل البيوت ما بنزلش على بيت حد انا حتى بيت ابن عبده آه، علي بن ابي طالب اللي هو اخو جعفر بن ابي طالب واخوهم الكبير اسمه وقيل بن ابي طالب كان عقيم ده أخ- يعني اكبرهم وما كانش اسلم باع كل البيوت اللي كانت لهم في مكه وما لقاش ناس يمشي في بيت عملوا له خيمه عند حته اسمها الحدود وتاني ده يطلع منها يروح الحرم يصلي ويرجع تاني يروح الحرم ويرجع تاني عند حته الحدود دي انظر سبحان الله ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يلاقي لا سلاح ولا فلوس علشان يجهز بيها الجيش أعدنا سلاحك يا صفوان نلقى به عدونا غدا يقول له صفوان أغضبا يا رسول الله هي عفو يعني سبحان الله رجل النبي قال له عفو هيعمل ايه؟ ها؟ مثلا قال أغضبا يا محمد فقال لا بل عارية ومضمونة الأداء بلى على لا بأس ماشي هكلفك كلفه 100 سلعة حتى الناس بيقول له السلع حملها يبقى كده وديها ناس عند حلالي كان فعلا وداها ناس ويستعين النبي صلى الله عليه وسلم بالسلف برضه من نوفل ابن عمرو ابن الحارث بن ابي طالب ابن عمرو نبع صلاه وكان تاجر سلاح استلف النبي منهم 1000 3000 رمح 3000 رمح حتى النبي قال له كده عليه السلام قال له كاني انظر الى رماحك تقصد اصناب المشركين تبقى تتقطع اصناب المشركين وكانت النبي صلى الله عليه وسلم من الاغنياء 150 الف درهم بس ربهم كامل لان ربنا جعل يغنم غنائم كثيره جدا هنا في الحليم طب بنفس ايه بقى لكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ انك ممكن تستلف اه لكن لو تستلف منه اذا كنت محتاج ربنا يكون شر الناس اللي بتستلف هم مش محتاجين اه والله في ناس مش محتاجه يبقى مش محتاج يقول لك طب يعني هو خطك هات نظام هات الثلاث ثلاث الرب صارت هات الثلاث هات ده انت ممكن تحبط على باب الجنه يا راجل لو دينك ما- ما ما قضيش لو ما عقدتش الدين اللي عليك تحبط على باب الجنه والنبي قال كده في البخاري في حديث صحيح قال رايت صاحبكم محبوسا على باب الجنه رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة وكان سعيد حتى يقضى دينه فإذا خدت سلف من حد وتكون محتاج لابد ولازم وضروري تكتب وقت تكتب ورقة دي ما تزعلش في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إيه تكتبوا دي آية دي آية آية في كتاب الله سورة البقرة آية في سورة البقرة وأطول آية في المصحف كلها. يعني المصحف كله أطول آية فيه الآية دي. فاللي يزعل منك ولا تزعل منه ليه؟ ده ربنا اللي قال مش عارف تقول يا رب أنت بتقول ليه؟ أنت مخوني أنت مش عارف ازاي كده الإنسان زعلان إحنا عايزين كلام دين. الإسلام خدت منك مبلغ أكتبه عشان يوم ما تنام وتحط دماغك ويجي ينزلوك في بيتك طب اروح انا عند اهلك واقول لهم والله الله يرحمه واحد ايه كان واخد مني مبلغ اهو اقول له الله يرحمه ده انا بقول الله يرحمه هو في ناس تقول لك كده ايه؟ يقول لك حاسبك ازاي؟ يروح لاهله يقول والله ما اعرفش هو بره ما فيه ساعه ساعه تفتح كده ويقول له واحد منهم انت واخد منه ده كان بيقول لك واخد منه يقول له ضمنا يقول له عرفنا ولا عشان مات اه اللي معاك ايه؟ معلش اللي معاك اللي اللي يثبت دي ما تزعلش انت حتى لما تزنيك انت لما تروح تاخد من واحد مبلغ قول له هات ورقه وقلم قبل ما تجيب الفلوس واثنين شهود يشهدوا واكتب عليا هو هيحرج هنا كلام يعني هو مش حاجه اسمها تحرج في حاجه اسمها كلام الله ما جعل عليكم في الدين من حرج مفيش حرج هات ورقه وقلم واكتب في كلام الله بس كده على طول هذه نبع السلام السنه فيها 50000 جنيه مرجعهم تاني والثلاث مئة جنيه ورجعهم والثلاث 3000 جنيه ورجعهم ده درس درس مهم جدا لان احنا بنخرج من الدنيا وبنخرج من اسلامنا لا مفيش اي حرج واللي واخد مبلغ من حد ما كتبلوش ورقه يلحق نفسه ده انت حتى بتؤجر يا راجل انت لما بتسمع ربنا يقول اقيم الصلاه وتاخد صلاه وتصلي مش انت كده عابد الله وبتطبق كلام الله طب لما تيجي تشتري الفتح دي مش بتطبقها ليه؟ ها ولا كان الشيخ تعالى ربنا اوعى تكون بتلاقي اكتب اكتب واديله الورقه عشان لما تيجي تموت يروح على طول لاهلك ياخد حقه يبقى انت تنام في تربتك مساء وهكذا فقط يعني كان بعض المشركين آه، راجل كبير في السن عجوز اسمه دريد ابن الصبع دريد ابن الصبع تعرف كان عنده كام سنه؟ تفتكر كده مين كام سنه؟ ده زنجان كمان 160 سنة 160 سنة 160 سنة ومع ذلك طالع طالع بيقاتل ضد المسلمين شفت بقى مش احنا اولى مش احنا اولى كمسلمين اولى يعني يعني شوف ده بيقاتل في سبيل شرك و160 سنة هتشوف حتى عمل ايه ده ومات ازاي لانه احنا كنا اولى ان احنا على الاقل بنموت في سبيل الله انما ده بنموت ايه ده في سبيل ايه ومع هذا طالع هو بقى زي ما تقول ايه يعني جسمه واعضائه بقى يعني ايه كويس انها شغاله بس تكويد من يدوب كده ايه فيها سمع ضعيف لما كنا هنا فاضي اوتار هو قاعد يسمع صوت ايه ما انت تشوف بقى 24000 جبل 40000 خروج لو كل واحد قال لا يبقى النظام ايه فقعد بقى يسمع صوت الله ايه ده يقول لهم ايه ده قالوا ده جنان وغنم عيال ستات موقف الستات بقى شوف انت عندك كام الف ست هنا وقاعدين يتكلموا انت عارف الستات ما بيبطلوش كلام بشوف كلامهم دايره في راسه بيبدو فقال لهم ايه اللي كان ده؟ ايه ده؟ ايه اللي طلع دول؟ ايه اللي جابوا الزواج اوتار؟ قالوا له مالك بن عوف المفروض اللي مطلعه بعت مالك بن عوف قال له تعالى ايه اللي انت عملته؟ قال انا مطلع كل حتى الذهب والفضه طلعته ليه؟ قال عشان ما حدش يرجع محدش ينهزم محدش يفر قال وهل يرد المنهزم شيء؟ اللي من هذا اللي قال ايه اللي هيرجعه؟ ده روح ما بعد الروح انها ان كانت لك لو انت هتغلب لم ينفعك الا رجل بسلسه او برمح فقد دخل معاك ايه الراس وان كانت عليك طب افرض هدم وبحت في اهلك ومالك كل دول هيتلفت هتبقى فضيحه الحقيقه كلام حق جرايد ابن السنه كلام معقول كانت بعض القبائل ان تنشق على ملك بن عوف القائد ده الشاب ده تعرف عشان الخليل يسمع كلامه راح مطلع سيفه وراح حاطط مصدر السيف على الارض وراح نايم عليه كده فمن يوم ده لا تطيعوا النبي تسمعوا كلامي او لاتكئن على هذا السيف فيخرج من ظهري يعني هزيدا من الانتحار يعني يعني والله العظيم لما سمعت كلامي هنتحر فاحملوا النفس فاضطروا منه ايه؟ ينزلوا على كلامه ويسمعوا كلامه سمعوا كلام مالك بن عوف المصري خلي بالك مالك بن عوف يفهم بعد كده ده هو من كيرة في المصري بس هو هنا ما كانش مسلم وهو اللي قاد المسلمين في هذا البلد تعرف بقى فكرة الفنان دي مين اللي صار بيها؟ دريد بن السمة الراجل اللي عنده 68 سنة ده دريد بن السمة هو اللي أثر فكرنا بقول لك مات ازاي بس ده في الآخر هو اللي أثر بفكرة الفنان دي طلع بقى ملك بن عوف وتجمعوا فوز الاوصاف وراح ملك بن عوف حط البيت بتاعه هنا في وادي حليم وراح مودي السماء الجن هنا بقى طريق الطريق اللي يوديك الى حنين زي ما قلت لك وعر جدا من اليمين وعر جدا من الشمال ومنحدر ما تقدرش تنزل فيه لازم ترجع تاني هو راح مقعد بقى في الشام ومقعد رجال بالجبال والرماح كله مستعد ويوم 13 شوال قبل صلاه الفجر كمان في عز الظلمه وفي عز الليل وفي عز الهدوء وبدا موضوع التمايل ده بس قبل موضوع التمايل ده وهم هنا فاضي انصاف قعد ملك بن عوف ثلاثه من رجال المخابرات عشان يشوفوا النبي عليه السلام صالح ولا مش صالح فلقوا النبي صالح ولازم حذروه هيعملوا فيه كده ده ناس لا احنا المسلمين جايين معاهم 12000 انت عارف ان ده مش كده قاعد واحد تاني واقف فيه شويه كده اكيد بنفس الكلام هو معاه هذا الافكار والنبي عليه الصلاه والسلام لما عرف ان انتم جمعوا هنا في وادي انصار بعت لهم تاني عبد الله بن ابي حضره الاسلاميه عشان يتاكد انهم جايين فعلا واغتسال جماعيه وقعدات جماعيه ولما رجع عبد الله بن ابي حضره الاسلاميه وقال لسيدنا النبي عليه السلام يا رسول الله طالعين الاعداد كده فرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمه للمسلمين غدا ان شاء الله ربنا عايزين كل ده باذن الله خليهم يطلعوا كويس كل ما يطلعوا خير ونصالح المسلمين يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه من مكه المكرمه للاعداد دي في السكه بقى حصل موضوع يحكيه واخد منه بالي انا طلعت انا مع النبي 2000 لسه ايه ضعاف الايمان شويه ايمانهم ضعيف كده فالربع معديين مروا مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام على شجره للمشركين اسمها ذات امواط ذات امواط ايه ذات امواط دي؟ المشركين جايين على شجره قاطعينها وموظفينها وملبسينها وملبسينها ومسجدينها بس حواليها عاملين بتاع كده ايه دي؟ يقول لك لا دي شجره من غير الشجره لا لا دي كلها بركه دي كلها بركه لما تحط الصيت عليها كده تريد المدة بس كده يا سلام قطع الوقت اشتغل لوحده كده ليه يقول لك كده قطع الوقت كده ان ما تخليش تيجي برضه تفتح حدود ده خلاص شويه كده تخليها تبع خلاص وش بتاع ده وبعد كده خلاص اللي هي حامل وتجيب جوز وثلاثه زي ما قالوا كده على طول شغال ليه ازاي اموات ايه ازاي اموات شرك المشركين دول شجره اسمها ازاي اموات والصحابه معديين عدوا عليها أم بعض المسلمين اللي لسه الإسلام هم طلعت دول يقولوا يا رسول الله قالوا لهم نعم قالوا اجعل لنا ذات أموات كما لهم ذات أموات ما تعمل لنا شجرة كده يا رسول الله نتحكم فيها كده ونلف حواليها وناخدوا منها اشمعنى المشركين اللي عندهم ذات أموات واحنا ما عندناش ذات أموات اعمل لنا ذات أموات يا رسول الله دي شجرة حلوة جدا نلف حواليها كده وناخدوا منها البركة كده ونتمتعوا فيها والنبي يقول الله أكبر الله اكبر انها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا اله كما لهم الهه قال انكم قوم ايه تجهلون قال لهم انتم عملتوا زي بنو اسرائيل بالظبط زي ما عملوا مع ابوه قالوا له اجعل لنا اله والسامريه خدوا من الخليل بتاعهم الشهر اللي معاهم وسيحوا وعمل لهم عجل وفتح حنكه وحنكه مخروم من جوه يوم الهواء لما يخش يعمل صوت زي الخوار يعمل صوت زي الخوار قال لهم جنب الله ده مش تحت ده بتعبدوه بني اسرائيل اليهود اللي موجودين النهارده وعمل التذكره بقى الخنازير اللي عمل العجل اللي خدوا سيدنا موسى قالوا لا يقابل الله على حين يعملوا العجل اليهود اهو فسيدنا النبي قال لهم انتوا قلتوا زي ما قال بني اسرائيل بس خلينا ناخد درس ايه هو؟ قال النبي فكرهم ما هم طلبوا شرك طلبوا عمل من اعمال الشرك اجعل لنا ذات انواع النبي قال لهم لا انكم قوم تجهلون مش تكفرون ليه؟ ما هو لما واحد تكلم في الكلام اللي بيسميه بيقول طبعا امراه تكون هجره هيجعل من منه دي مكفرتين قاعدين يقعوا على نظام كفر تكفرون كفار كافر كفر تكفر اكفر يكفرون كفرون كافر كل مصطلحات التكفير واهم حاجه عنده نفس الكفر يا سلام يوم ما يقعد يبص واحد كده ويقول له ها الها هاتوا كفر طب ليه طب ما كان ما خدش الا دي هو ما عندوش الا دي هم عندهم العياذ بالله مرض مرض التكفير ده مرض اصلا هم اصلا كلهم خلفيات الاجتماعيه لا اله الا الله طب يلبسوا المرض اللي عندهم فوق الاسلام تحت اسم التكفير طب ما كان النبي ما كفرش دول قال لهم ايه؟ انكم قوم تجهلون ليه؟ ابن تيميه بيقول ايه؟ بيقول لو شفت واحد بيعمل كفر يعمل شرك واحد رايح عند طريق عمل يتفتح فيه وياخد منه بعض ما تقولش الراجل ده مشرك لا قول هذا عمل من اعمال الشرك العمل ده عمل من اعمال الايه؟ لكن اللي بيعمله ما اسموش شرك استنى هو ياتي عمل من اعمال الشرك انما امتى تحكم عليه؟ لما تكون عليه الحجه تقول له انت بتعمل غلط وكذا وكذا وكذا وكذا يا هو كده لا والله استغفر الله ربنا يسعدك يبقى لك ايه؟ ما تفرضوش ولا حاجه فتقيم عليه الحجه في الاول واقامه الحجه بقى ده موضوع ثاني ازاي مين انت عشان تقيم الحجه وادلتك تنجح والكلام ده كله مهم يعني لكن لما تشوف واحد بيعمل عمل شرك ما تطلقش عليه النص انما تقول ان العمل ده عمل من اعمال الشرك لكن يعذر من يعمله حتى تقام عليه الحجه لغايه ما تكون هذه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وفاكر انت الراجل سيدنا عقبه بن عامر كان جايب 10 كان منهم راجل اللي عامل على دراعه تميمه معلق حجاب على ايده والنبي جاي على تسعه عليه الصلاه والسلام وامسك عن واحد منهم بس سبحان الله شوف سيدنا عقبه بن عامر جايب 10 عشان يدخله في الاسلام انت لقيت كم واحد ده في عمرك كله ربنا هدى عليك كم واحد كلمت كم واحد في الاسلام انت كلمت كتير في الدنيا في المشاكل بتاعتك انا كلمت كم واحد في الاسلام دعيت كم واحد للدين شوف ربنا بن عامر باع 10 ضيفه النبي سلم على تسعه منهم ودخلهم الاسلام وراح لفت على واحد قال لا انت لا ليه يا رسول الله؟ قال ان في عبده كريما الراجل ده حاطط على دراعه تميما علقها كده عجاب يعني زي النهارده اللي بيعلق خمسه وخميسه الحزب الحصين وقال من علق فقد اشرك اللي يعلق تميما اللي يعلق حاجات خمسه وخميسه اسمع حصين مش عارف ايه صفار الكلام العلوي كله العلم ده ده شرك اوعى تتعلق الا بالله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الله او لا حول ولا قوه الا بالله الراجل الثاني اللي كان جاي ده حديث ابو داوود وقال رسول الله جاء في الانفس وضاع العيال وهلك الانعام وهو في الاموال فاستغفر الله ولا فانما التشفيع بالله عليها وبك على الله نقص الرجل فسبح النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه وقال والحق انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه شان الله اعظم من ذلك لكن النبي عليه الصلاه والسلام البخاري من حلف فقال في حلفه بالله والعزى مش يبقى مشرك ولا بالله فليقل لا اله الا الله يبقى يقول لا اله الا الله اللي بيحلف الفانه كده هيقبلها في الرسوم العيش الملك وما ساوى صلى الله عليه حرام من الجيل والروح ابو العشره ودول الخدمه الشريفه والنعمه كل اللي هو يحلف بالاسلام بيعمل كده كل لا يعلم ولا مظهر مظهر الشرك وعمل من اعمال الشرك لكن اللي بيعمله مشرك ولو انه شرك اصغر لا الا من قلت نقول له مكتوب عليه حكم لا من كان حليفا فلا يحلف الا بالله ومن كان حليفا فلا يحلف بالله او ليصمت وهكذا خد علينا ايات الله والنبي عليه الصلاه والسلام علمهم وعدى معاه بالبلد دول بقى الصحابه هم ماشيين وداخلين على وادي حنين بالليل قبل الفجر بتاع يوم 13 شوال سنه 8 غزر وكان النبي عليه الصلاه والسلام عايز بقى ايه؟ عايز يقعد يعني يصبح في وادي حنين هنا ويصف المسلمين عشان تبقى المعركه هنا فين؟ في وادي حنين. اتاري مالك بن عوف المصري الشاب ده راح حاطط لنا ايه؟ كمائن رجال ماسكين اللي ده مش هتديني الخير. الرماح فيها مستنيين واللي طلع الشوكه مستنيين والتاني مطلعين الرماح وبعدين بالليل في عز الضلمه واول ما شافوا المسلمين داخلين على وادي حنين قال لهم سيبوهم يخشوا سيدي سيدي يسيبوا مين بقى؟ الألف فرس بتوع خالد دول بتوع خالد بن الوليد اللي عليه 1000 فارس طبعا ده من سليم دول ما هم لما جم يفتحوا مكة القبيلة الوحيدة اللي جت على كل واحد واحد فرس قبائل بني سليم دول سابوهم يخش يخش يخش لغاية ما الأول وصل هناك عند أول الوادي ولسه بقى هنا أهو راحوا عاطيين عاطيهم علامة معينة طلع الفرس بالرمال بالرماح والنبال والسيوف وكانت ناس البخيل راحت داخله على الخيل وعلى الاخوه اللي راكبينهم وقعدوا يطعنوا فيهم. انا عايز اتتصور مصر قبل الفجر يعني في عز الليل والدنيا ضلمه وسكون ومره واحده تلاقي الضرب اشتغل فوليت مدبرين صح لان اللي حصل ايه؟ الخيل شايفه الخيل تبدع من الرماح والنبات لما شافت الدماغ تعمل ايه؟ بتسيبه تخش تخش راحت راجعه لا تقدر تمشي يمين ولا تقدر تروح شمال لان ده الحضارات اللي اهو راحت راجعه في نفس الايه؟ في نفس الطريق ارتدت بقى كده بس لما مشي بقى كده الصحابه جايين وراهم فلاقوا الخيل بتاعتهم طالعه تجري عليهم مع الجزع ومع الخوف ومع الاضطراب ومع العدم المعرفه ايه اللي بيحصل الخيل دهست المسلمين وموتت صاحبهم ورجعت الخيل تجري على جيش المسلمين فاللي في الاواخر هنا لما شافوا المنظر في عز الصلبه وقلوب عينيكم عليهم راحوا عاملين ايه؟ عاملين الخلف ضر وجريوا ناحيه مكه المكرمه جريوا فكانت فعلا هزيمه في الاول اه بس بعد كده اللي حصل ايه؟ هتشوف دلوقتي مين اللي ثبت بقى في الموقف ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءت النبي ومن ال 12000 معاه كام بقى اللي ثبت؟ 100 100 دول اللي سبقوا مع النبي ثبات كان 67 من الانصار و33 من المهاجرين شوف لدرجه ايه؟ شوف وقت الثبات وقت الشده 100 بس بيقفوا مع النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه والقتل بقى اللي هي الشمال دي برضه ده ضرب المسلمين ضرب شديد مين يكذب مع النبي؟ 100 طب وكم واحده من النساء؟ اربعه أربعة من شجرة الكعبة الداخلية وأم سليم أم سليم دي خلي بالك يبقى جوزها مطلع وجوزها مولود هنا لوحده 25 فتحان اللي هي عبد الله فتحان اللي هي عبد الله ابنه عبد الله بن طلحة اللي هو ده أهو. دي بقى هتعمل ايه؟ لما شافت المسلمين بيجروا بيجروا بيجروا راحت مدخله خزام في مناخير جمل وراحت ماسكاه منه الخزام لما يخش في مناخير الجمل ما يقدرش يجري يبقى طالع امره ما يقدرش يتحرك خالص ولا ماسك على رجله يبقى ذليل ومذلل بيه وراحت واقفه بيه راحت واقفه بيه ام عماره راحت حتى خارجه واقفه برضه أولاد رجع في القرآن وتقول له يا رسول الله اللي يرجع عن المسلمين ويجاوز الجمل ده وراجع موته ازاي المسلمين يجروا ازاي يجروا لما نتنجمش من الله واصلا بقول لك حاول تتصور المنظر وانا ما تسمعه برضه في الليل والدنيا غمضه مش عارفين ايه اللي بيحصل ايه الموضوع مره واحده سهام رماح ورمال وسهام وضرب وعز الضوء وعز الليل والخيل فزع جريت على المسلمين لكن الحمد لله بفضل الصلاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب قالوا الي انا رسول الله بس صوت النبي مش واضح عليه الصلاه والسلام مع الخيل وتهويل الخيل والفزع والخوف والرعب فراح جمع سلام النبي العباس عمه اللي اسلم قبل فتح مكه عم النبي العباس اللي كان اسير في مكه واللي بيقعد تعرف النبي الجواب يقول له خلي بالك المشركين جايين فالعباس عم النبي العباس قال له زعل يا عباس وكان رجلا صيتا يعني صوته عالي ينادي العباس على الصحابه يذكرهم بايه؟ يفكروا باللي هنتكلم عنه آه، الشهر ده ان شاء الله في الحديبيه فاجر ان إن لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره اللي اسمها شجره السمره السمره اللي بايع النبي تحتها 1400 على الختان لما عثمان بن عفان راح مكه عشان يفوضهم واتاخر ثلاث ايام ما رجعش فظن الصحابه انه مات قالوا بقى القتال يا رسول الله حتى النبي حط رجل يمين في الشمال وقال هذه بيعه عثمان لو ما كانش موجود راح النبي العفان لا اصحاب شجره السمره وكان رجلا خليفا صدر وسط عده اميال هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجمع الصحابه اللي رجعوا كلهم احنا تنجحت من الله ثم وليتم مدبرين وبعدين رجعوا يجروا بقى على طول رجعوا دخلوا تاني على الوادي برضه بقى عرفوا ان دي كمائن كمائن فرقوا بقى اللي عملوا الكمائن دي وراحوا داخلين على وادي كمائن الموقف ده عبال ما حصل عبال ما حصل كان النهار طلع فدخلوا على وادي حنين عشان تبتدي المعركه الاولى يبقى الحمد لله تغلب المسلمين على موضوع الايه؟ الكمائن ده بس ساعتها بقى تطلع بقى النفوس اللهم ارني يوم ضيقي وارى عدوي من صديقي شفت فلان اه عرفت فلان اه صاحبت السفر لا اتعاملت معاه لا يبقى ما تعرفوش ايه اللي حصل هنا؟ كان في جزء طالع من ال 2000 دول مع النبي عليه الصلاه والسلام فرحوا لما شافوا المسلمين رجعوا يجروا وولوا مدبرين وحتى ابو سفيان برضه قال كلمه ربنا كان فيها بعد كده الامام الخوف قال لا تنتهي هزيمتهم حتى البحر حتى البحر وراح واحد على طول لآية- لصفوان وراح قال له ابشر ابا وهب لقد هجر محمد عليه السلام الا بطل السحر شوف يا اخي صفوان كان مشرك لكن قال له اسكت فضل الله فاتك اسكت على حدثك ان ينزلي رجل من قريش من الرئيس بتاعي رجل من قريش خير من ان ينزلي رجل من من من هواك لا وبعدين ليه بتقول كده على محمد وبعدين ما كانش اسلم لسه فذلك لما كان حصل ازاي النبي هو راجع بعد حنين دي وبعد ما نزل على الطائف يحاصرها كان حط في الجعرانه اه الجعرانه هنا اقول كنت فيها صح الجعرانه دي وادي هنا في الحته دي اسمه الجعرانه نبعد عن المكه المكرمه 16 كيلو كان ليه حط من من الاسرى هنا في الثلاث اسير وحط الجمال دي فهو واقف صفوان وبيبص كده على وادي شعب كده لقى فيه غنم كتير وجمال النبي وراه عليه السلام فبيبص كده النبي عليه السلام صفوان بيبص لقى النبي وراه فالنبي يقول له أيرث لك هذا الشعر يا صفوان؟ ايه طب بص على ايه؟ قال له بص على الشعر ده يا محمد قال له عاجبك كويس يعني اللي فيه الغلبة اللي قال وراه الحمد لله ما شاء الله حاجة جميلة جدا قال هو لك خلاص يا صفوان ان شاء الله ما شاء الشعر ده اللي فيه بتاعك قال سبحان الله والله ما قامت نفس انسان عن ذلك الا نبي في حد مثل السنه في حاجه زي دي الا يكون نبي اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله واسلم فقال اللي كان اللي كان خلف النبي 100 زي حضرتك اللي كان زميل عمير بن وهب بن معاذ اللي كانوا الفتره الاثنين اللي عملوا يجيب راس محمد بعد غزوه بدر هو ده صفوان بن اميه اسلم لكن ايام ما كانش مسلم هنا وبعدين هو كان له موقف كويس جدا الحقيقه لما الراجل ده قال له آه، ابشر ابواه فقد وجد محمد الا اقوى السحر لكن بعد المسلمين بقى ما دخلوا هنا معلش هنيجي شويه عشان الوقت بقى دخل المسلمون وادي حنين واعملوا قتل في المشركين قتل وضرب في المشركين ما خلوش تعرف درجه ايه دخلوا بال 20000 وعدوا ال 20000 وراحوا ناحيه الستات اللي النساء والشيوخ والعيال ومن غير المسلمين على اللي عملوا ذلك ابن عوف المصري موضوع الكباين ده راحوا داخلين يقتلوا في النساء وفي العيال عجب النبي وغضب عليه الصلاه والسلام وقال لا بال اقوام بلغ بهم القتل حتى الذريه ايه مين الناس عليه دول كان مكان الصحراوي موجود كانوا ثلاثة أمطار كان الصحراوي من الشرقية قال يا رسول الله أليس أولاد المشركين؟ ما هم عيال مشركين شباب مشركين مش ده بيقول إيه؟ قال أوليس خياركم أولاد المشركين؟ طب ما أنتوا أنتوا إيه؟ أنتوا أخاكم إيه وأخاكم إيه سبحان الله؟ مش أخاكم كانوا مشركين صحيح؟ قال أوليس خياركم أولاد المشركين؟ كل قرآن بقى كده بقى كل مولود كل مولود يولد على الفطرة يعني يولد على الإسلام حتى يعرض عنه لسانه لغايه ما لسانه يبدا يكبر يكبر ويكبر فابواه ابوه وامه يهودانه او ينصرانه عشان كده يا جماعه المسيحيين عندهم لما يكون لهم ولد لازم يعمدوه يعني ايه يعمدوه؟ يجيبوا ولد ولا ست مش عارف عامل فيها ايه كده وبعدين يروحوا غطاسين الولد في الميه دي يقول لك خلاص غلط طلع فيها ايه؟ طلع مسيحي طب ده كده كان ايه؟ بص سبحان الله يبقى كل مولود يولد على فهو ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك لما سيد بن حضير قال له قال لي يا رسول الله عليك اولاد المشركين قال اوليس خياركم اولاد المشركين ده انتوا احسن ناس فيكم اخوات المشركين فما ما حدش يموت الاولاد وما حدش يموت النساء وما حدش يموت الشيوخ واوجعوهم تقتيلا وضربا تعرف العقل ايه؟ تفرقت القبائل تفرقت طبعا دول بتوع التقييد راحوا نازلين يضرب عشان يحاول يخشوا الطائف يخشوا الحصن بتاعهم ويقفلوا عليه طبعا عارفين ان انا بعمل حاجات دول هيجيلهم فراحوا طالعين يجروا المسلمين ما جايين وراهم هنا كده لا جريوا الاول عشان يطفشوا الايه؟ القبائل دي اللي هي بتاعت هواكم لان كان غلط النبي عليه الصلاه والسلام ان بعض القبائل تجمعت في وادي اوتار تاني عشان تستعد للايه؟ لمعاوده الهجوم فلما بلغ النبي الكلام ده اهو راح بعت الاثنين دول ابو عامر الاشعري ومعاه ابو موسى الاشعري ابو موسى ده يبقى ابلغ وابو عامر يعني ابو عامر يبقى ايه عمه ولذلك الاثنين راحوا عند وادي اوساط لقوا فعلا بعض القبائل بتتجمع عشان تعاود الهجوم او يعوهم تقتيلا وضربا وكان ابو عامر ده رضي الله عنه وارضاه كان معاه السيف بتاعه يضرب فيه لو واخوانه يضرب اي واحد هو التسعه لوحده هنا هو التسعه لوحده يجي على اللي بيقول على الله مشهد عليه يروح عطيه عطيه هي اللهم مشهد عليه يسيب على طول جاء رقم تسعة بيقول الله مشهد عليه وهيسيبه قال اللهم لا تشهد وقف بجيبه كده قلت ايه؟ قلت اللهم لا تشهد ده انا هدعيك قلت خلاص امشي ما خلاص حاولت ده بقى تعرف ان لما تشوف بعد كده يقول ايه؟ يقول هذا شريك ابو عامر ده اللي هيك منه بقى هو ده اللي كان عشان حد يشوف على رقبته قال اللهم لا تشهد ده ابو عامر يقول اللهم مشهد علي انا قلت مشهد اهو قال اللهم لا تشهد علي لا يا رب الشهد اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى كان عارف الاسلام يبقى كده خبر بقى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون فانهم لا يعرفون الحق كما يعرفون ابنائهم قد رشد له او ده هو الحقيقه الله يرحمه اللي رحمته يا رب والرحمه دي على خير ابو عامر وبعد اللي رقم تسعه ده اللي قال اللهم تشهد واحد من اللي كانوا بيتجمعوا هنا بدا يصاب مسدد اليوم ضرب الرمح دخل الرمح في بيته ورشع فوقع فضاق اتحرك وراح قال ابن اخوه قال له طبعا ساعات طلع وشافت القناه دي ما بتشتغلش بيها تروح مني ده طلع فعلا ابو عمرو الاشعري ابن اخوه ده وجاب الراجل جاب عنه وقاتله فقتله موته سيدنا ابو موسى الاشعري وبعد ما شتتت القبائل دي رجع رجع الى عمه فوجده بيلبس فقال له شيل الروح اللي بتلبسه الروح طبعا لو ذكر تعلم هو ده هنا حته كده فهو بيشيل الروح الحديث يقول فنزع منه الماء هو مش ماء هو مخ الساق مخ الساق لسه اللي هو ابن سبيل ساعة ذهب أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن أبا عامر يسألك الدعاء يسألك أن تدعو بأن يغفر الله عز وجل لك وأسلم وجهك ذهب ابو موسى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الكلام ده قال له عبد بن ميمون قال كذا كذا كذا كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لابي عامر وارفع درجته وفق كثير من خلقك طب ابو موسى هياخد فرج ولكن ما جابش قال وانا يا رسول الله طب انت تدعي لعمي وانا برضه مش مؤمن كده جامد يعني قال اللهم اغفر لابي موسى الاشعري اللهم اغفر لابي موسى الاشعري وارفع درجته في الاخره يرفع درجته في الاخره هكذا ده ابو عامر الاشعري ابو موسى انا شفتكم بقى من هنا مفيش حد هنا في الاعتراف خلاص يبقى على طول تلقائيا الى فين؟ الى الطائف قبل الطائف بقى اقول لك على بريد بن الصمه فاكر بريد بن الصمه راجل 160 سنه ده ابو 160 سنه راجل على عودج هو مش عارف يمشي حاطينه على عودج العودج ده اللي كان بتاعه والدكتور ده العودج ده الراجل ده مختلف اللي كان فيه سكينه عايش وواحد بس السمك بتاعه يمشي بيه لما المعركه احتدمت والهجمه المشركون اللي نفس السمك بتاع الراجل ده ايه؟ براحته يروح هيأكل هياخد بعد روح ويجري الجبل شرب شير ده يروح يمين ويروح شمال ويجري كده ويجري كده واحد من المسلمين اسمه ربيعه ابن ربيع ابن إهبان بيبص لقى جمل وعليه هوزج فقال لك فرصة أكيد دي إيه؟ واحدة فرصة دي يبقى كان سلمت الجمل أكسرها تبقى ملك يميني تبقى بتاعتي مين هو الجمل يقف يقف لغاية ما مسك الجمل نخي الجمل نخي الجمل راح مدخل الهوزج حط الهوزج بيقطع عشان يشوف الحسن والجمال اللي قاعد جوه لقى 160 سنة قاعد وباصص له انا ده راجل مش واحده قال خلاص مش حر امر الى الله ما واحد ده الموت فاخر البيت وضربه بالسيف فلم يؤثر فيه ما ما يقدرش مش عارف هو بعد ما كبير اللي عمل كبيرة فعلا يا الله ما اثرش فيه اما هو خبط السيف ايه فيه مين ما هو راجل ضعيف هو على قده لسه فيهم قال انا ربيعه ابن ربيع بن هشام قال دي السمكه اللي حكى به امك ضحك عليه مش عارف ملوك برضه اذا اردت قتلي فخذ سيفي من وراء الشجار خذ السيف بتاعي من وراء الهودج اللي انا قاعد فيه يعلمك ثم اضرب وارفع فوق العظام اطلع فوق عن العظم واخفض عن الدماغ تحت شويه من الدماغ في الحته دي كده على الرقبه يعني اه فاني هكذا كنت اقتل الرجال فإذا قتلتني فاذهب إلى أمك وقل لها أنا قتلت بريد بن الصمة فرب يوم منعت فيه نسائك ليه؟ هو لما عرف ان انا بيع ربيع الاهبال عرف قبيلته فكان في يوم من الايام بريد بن الصمة ايام شبابه كان هاجم القبيله بتاعت ربيع ربيعه ده واخذ امه وابوه وبعض نسائه واعتق ابوه جد ناصيته قصته صوت الشعر اللي هنا وكاتب ومعناه ان هو ايه اعتقد بعد ما خلص مني كان لازم يموت واخذ ثلاثه من النساء فلما فعل القتل ضربوا بالسيف فقتل 160 سنه وميت على شرك وما بطلش ما قالش انا 160 سنه كفايه كده خلاص لا وهذا درس دعوه الله عز وجل لا تعرف الراحه ولا تعرف المعاش شفنا الاستاذ عمر السمساني عليه رحمه الله كان عنده 82 سنه في رمضان 82 سنه اعطاه الدعوه ما طلعش معاه مفيش حد معاه في الدعوه لا لغايه اخر وقت لما راح في غيبوبه لما ذهب في غيبوبه لقي الله عز وجل لكن الدعوه ما بتجيش حد اجازه مفيش حد بياخد اجازه ولا يطلع معاش ولا لا وليه لا واشمعنى احنا لا وديك شايف 160 سنه وبيعلم العدو زي ما قلت هو شايف الموت قريب من الصمة تعرف لما راح ربيعه بن رفيق بن المهدى لامه قال لها الكلام ده قال لها انا قتلت قريب من الصمة قالت قريب من الصمة الا واني وتكون اني كذا حكيها قالت يا بني فعلا كان جاءت نصيحة أبوه هو كان أعطى ثلاثة من النساء أنا تكرمت على التقليد ما هو المكان اللي هذا في الشمس بتقول ما كانش ولاد لأنه ما كان كنت فيه يعني لكن كان أبوك قبل كده موت وكان أموت ثلاثة من النساء وشابهم قال ما كنت لأتكرم عن رضا الله يا رسوله لا ما دام فيها رضا الله ورضا النبي صلى الله عليه وسلم فأنا ما أتكرمش عن هذا الأمر إطلاقا وشتت المسلمون المشركين وأقروا منهم 6000 وراحوا مودين كل الأسرة دول في حتة اسمها الجعرانة هنا والنبي عليه السلام عين عليهم بشر بن سفيان شوف رحمة الإسلام قال له يا بص ما تسيبهمش في الشمس كده خليهم عندك كده عبال ما اروح ايه الطائف عبال ما اروح الطائف واجي لك طب ما دول أسرة ما تسيبهم لا النبي عليه السلام مش كده في الشمس وقت سيدنا بكر بن سفيان اللي يملهم مناسك يستظل بها من الشمس ويشرق عليهم هكذا رحمة الإسلام ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش الى الطائف ويحاصر الطائف اكثر من 13 يوم ما عرفش تحت حتى الصحابه بيقولوا له ادعوا عليهم يا رسول الله ادعوا عليهم يعني قال اللهم اهدي سقيفا واقضي بهم دعا لهم مش دعا عليهم وفعلا سبحان الله الكلام ده سنه 8 سنه 9 اخر قبيله اسلمت قبيله سقيف دي اللي كانت تدخل الطائف دي اللي كان عندهم الله هم يسلموا وجايبين رب للنبي عليه الصلاه والسلام استغفر الله العظيم حاله غريبه جايين بخمس شروط يقول يا محمد قول للنبي محمد احنا هنسلم بس على خمس شروط طب عايزين ايه؟ نلحق بقى فيه هو هنسلم دي شرط من ورا مش هنخلص ما نخليش اثنين مش هنخلص ثلاثة نسلم أربعة اشتغل بالربا خمسة الله اللي هو الرب الإله اللي كانوا بيعملوه ده بيقول لا مش هنكفره طب هم ثلاث سنين وبعد ثلاث سنين يبقى تعالى كفره ينفع الإسلام ده؟ يبقى الإسلام مجرم ده ده من تحت الإسلام إيه ده؟ ده من غير خمر بالخمر وبالزنا وبالربا والشرك فمن قاعد فوق الوضع بتاعهم يا سبحان الله ثلاث تسعة وعين تسلموا كمان شروط قاعد النبي فوق الوضع بتاعهم مفيش فايدة يقولوا طب أربع حاجة إيه؟ طب خلاص موضوع المال ده آه، ماشي بس آه، بعد 30 قال لهم لا قالوا طب سنة قال لهم لا طب شاور مع بعض وقال لهم النبي طيب يعني حتى السنة حتى السنة قال لهم اه مفيش فايدة قال لهم مفيش إلا شرك لازم نكفر قالوا طب مش هنكفر أصلا ابعتوا بقى الكفارة. عشان الحكايه الغلط هيحصل له ايه؟ ممكن الرب هيكتب الناس يكتب اكيد عشان الاجراء هيحصل لك ممكن بس ده اللي انا بعتهم ليه؟ بعتهم واحد من عندكم اللي كان واقف على الخط على النبي عليه السلام في صلح الحديبيه عروه اللي موجوده في الشرع اللي هو ابنه هو ابن مسعود اللي موجود ده ابن اخوه وكان هنا بس قاعد معاه ابو سفيان قال له ابو سفيان مع المغيره انت اللي كنت تختار الناس وتيجي تقول تمام ابو سفيان رايح مكافأة يقول لي مدير بقول لك ايه بقول لك ايه انا رايحين بلدك ودي قبيلتك انا مش هحط ايدي على الناس انت عارف موتوا عنك انت عارف ده قبيلتك دي يعني ايه هتسليم مثلا فانا ماليش دعوه بالموضوع ده انا بس جاي معاك معاك انا همشي معاك كده بس انما انت بقى اللي هتقول بقى بالله ودي قبيلتك انت حر معاك المدير انا ماليش دعوه ماشي راح المدير حكم التعليمات وعشان يمسك الانتاج ويكفر بقى الناس هم قالوا السنة كانوا هنعمل ايه؟ كفر الناس هيعملوا كده بالقصص السنة. ما لسه بره. إلى فرصة لسه ولا هيسكت يبقى هتتفرجوا على القرآن أحيانا لكم ولا لكم حاسبكم أبدا. يلا الستات كلهم اطلعوا وكتاب الله الرب الرب هو الرب هتسكت ده أكيد هيعمل عمايل يلا يلا احنا بنعمل عمايل كلنا على 50 يلا يلا وراحوا طالعين على الشعب وكلهم واقفين بعيد والناس بتتفرج المدير مش هياخد بقى شهاده ممتاز ذكاء مسك الفاز بتاعه وهيضرب اصلا يشتغل من النساء ما هو هذا بقى والرجل الله اللي الله اللي بيعبدوه وراح ماسك المدير بتاع الفاز لسه هيضرب وراح رامي الفاز على الارض انا مش قلنا انا طلبات اهلكم هو اياك هيسكت هي الرب هتسكت ولسه بقى قاعدين والدلالات هتشتغل بقى عشان الطلبات اللي طلعت دي يقول المدير من شهر يقول والله ما رايت قمر اسفه منكم ولا اقول اسفه منكم يا ناس يا غبي يا مخكم ظلم ده كلام انا غير سليم معافى هو بس انا عملت فيك الحركه دي عشان تقولوا كده هو الراجل دي تسمع ولا بتعقل ولا بتفهم طب اهو بسم الله ادي جيب بجد بالله ولا حاجه حصلت جيب بجد بالله قاعد يكتر فيه انا طب طيب والله ما اعرفش حاجه بقى. يبقى ده اله ده ما ينفعش يلا يلا معايا معايا يلا يلا دخلوا معايا وفعلا مسلم الشيوخ كلها وديت بجد في ناس غير ما كسروكوا اليوم بس ده تسعه الكلام ده دي قضيه ايه؟ التقييد اللي كان بتدخل الطائف وعقاب الطائف ده بقى له غزوه ثانيه له غزوه ثانيه يبقى ان شاء الله نشرحها في وقت اخر يبقى الحمد لله كده قدرنا نكمل سريعا جدا عن غزوه وليل يبقى بقينا شهر شوال بفضل الله